أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قصة من قصص بني إسرائيل أو قصة من قصص القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى ذكر مكان القصة فساد المجتمع وانقسام المجتمع ثم نزول عقوبات ونجاة بعض الناس وهلاك الآخرين مين اللي نجوا ومين اللي هلكوا آه، قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيها عبرة وعظة ربنا بيقول في سورة الأعراف واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل بني إسرائيل عن هؤلاء بنو إسرائيل كانت من مصائبهم ان هم بيلبسوا الحق بالباطل ودي مصيبه ان هو يسمي الاشياء بغير مسمياتها اسماء سم... س... يسمونها بغير إيه، المسميات هي نفس الاسم ممكن يكون نفس الاسم لكن غير بغير المعنى ويلبس على الناس بحيث ان الناس ت... إيه؟ إيه، لما تتعامل الناس تتعامل بالاسماء وقليل من الناس من يفهم الربط بين الاسماء والايه والمعاني فيسمي الشيء بغير اسمه يعني يجيب صنم ويسميه إله فالناس لما تسمع عن الإله فبقت الصورة الذهنية عندهم هو الإيه؟ هذا الصنم يسمي الخمرة بغير اسمها يسمي الربا بغير اسمه يسمي الفاحشة بغير اسمها يسمي التبرج بغير اسمه يسمي ال... يعني يسمي الخمرة اسم تاني فالاسم التاني ده يكون سهل عند الناس فيلقى قبول عند الناس فلما الناس تقول لهم خمره ما يقولكش دي خمره بقى يقول لك ايه ده احنا بنشرب ميه ده احنا جايبين حاجه آه، آه، مشروبات روحيه ده احنا جايبين آه، حاجه ايه آه، دماغ فيسمي الصياعه يسمي الفحش آه، آه، آه، روشنه يسمي ال- آه، آه، الدعاره صحوبيه يسمي ال- ال- المعاصي بغير اسمها يسمي الفجور الحريه فالاسم اسم لفظ الحريه ده اسم ايه اسم مألوف جميل عند الناس فالناس تمشي فيه فيرتبط عندهم الحريه بم- بمظهر من مظاهر ال- ال- ال- المعصيه ايه علاقه ان ان ان بنت بترقص قدام ولد غريب بالحريه فين فين في ده حريه او قيود فين ده فالحرية انك تمارس حقك انك لا تعتدي على حق الاخرين ففين ايه علاقة المظهر ده ب... ب... وايه علاقة ان هي العكس لو هي لابسة حجاب وامتنعت عن انها ت... ت... ت- تخالط الاجانب ان ده ان ده بالحرية برضه ان في م- هو بيسمي اشياء بغير مسمياتها فكم من من مصايب بني اسرائيل تلبيس الحق بالايه بالباطل يلبسون الحق ايه لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون فربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل على عهدهم بنو اسرائيل دول مروا ب ب ب بمنحنى من اول سيدنا اسرائيل يعقوب عليه السلام وكان نبي ويوسف آه، الصديق ابن الصديق ابن يعني آه، آه، نبي ابن نبي ابن نبي ابن ابن خليل يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم وبعدين فساد بني اسرائيل وبعد كده بعثة موسى وبعد كده آه، آه، قصة سيدنا موسى مع بني اسرائيل وبعد كده آه، آه، التيه وبعد كده قصة يوشع ابن نون و- وفتح الله الارض المقدسة على يوشع ابن نون وبعد كده علو بني اسرائيل وفي و- والمنحنى يزداد في بني اسرائيل ل- لحد ي- ما يصلوا الى اعلى درجة من درجات الايه درجات ال- التمكين قصة داوود وسليمان عليهم السلام وبعد كده ينزل بني إسرائيل ويبعدوا ويبعدوا ويبعدوا لحد ما يف- يصلوا إلى أ- يعني أكثر مرحلة من مراحل الفساد وأبعد مرحلة من مراحل الفساد في زمن عيسى بن مريم وآل عمران وزكريا ويحيى عليهم السلام ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم واليهود انذاك اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم و- وبداوا منهم من اسلم منهم من اسلم ومنهم من كفر فكان الكفار دولت كانوا بي بي بيعملوا حجج ويلقنوا المشركين حجج فربنا سبحانه وتعالى في معرض الكلام قال واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر دي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه اسأل هؤلاء عن القرية القرية دي كانت فين بقى قرية على البحر يعني كانت في راس البر كانت في اسكندرية كانت في بورسعيد كانت في الإسماعيلية كانت في مش هتفرق كتير قوي كانت في الشام على في أي مكان مش هتفرق ايه كانت إيليا كانت حيفا إيه، كانت العريش هي قرية ساحلية ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها ولا نحتاج ان نذكر اسمها بل قال لك ايه نف- نفتش في القريه يا عم مش هتفرق معانا خذ العبره والعظه قريه حاضره البحر يعني قريه تعيش على البحر ودايما غالب السواحليه بيعيشوا على الاسماك وعلى الصيد ويبقى لهم طبيعه معينه في الحياه هذه القريه من بني اسرائيل يعيشون على ساحل البحر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم الرزق بيرزقهم و... و... ويوصل لهم الارزاق فهم بدا يفسقوا يفجروا لما فسقوا وفجروا هنا حصل نوع من انواع الايه إيه البلاء ايه البلاء ده ان الرزق بدا يقل ايه اللي يقل في الرزق لما هم فجروا وفسقوا استمرأوا المعاصي استمرأوا المعاصي فبقت المعاصي عادي عارف لما ايه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا هو مين مثل مين الربا المفروض يبقى مثل البيع لكن ده هنا تشبيه ايه مقلوب كأنهم هم جعلوا الربا هو الأصل فلما حد بيكلمهم ان ده حاجة يقولوا ايه ده البيع مثل الربا بقى ده أصل فهم استمرأوا المعاصي وفسقوا في المعاصي بقى طبيعي المعاصي بقى طبيعي المعاصي حتى انك انت اذا واحد بيعمل طاعة بقى مستغرب بقى غريب بقى محتاج الطاعة الرئيسية بقت محتاجة نوع من انواع العزيمة عارف لما يقول لك ده الواد ده ملتزم فتقول له ملتزم ده بيعمل ايه يعني يقول لك يعني بيصلي في الجامع لا انا قلت في الجامع انا اقول بيصلي وخلاص ده كده اسمه ملتزم ده كده بقى واد شيخ ده الشيخ بتاع الشله بتاعتنا بيعمل ايه الشيخ بتاع الشله بتاعتنا ده بيصلي بس مش حاجه تانية عارف لما يبقى الطبيعي ان الناس مع ممكن تكون في في في مجتمعات معينه ناس ما بتصليش فبقت اللي لابسه الحجاب يقول لك دي فلانه دي بقت متشدده اوه ليه يا بنتي بقت متشدده ليه بقى بت- بتقول لك ده بقت محجبه ما عادتش عايزه تروح الافراح ما عادتش عايزه ترقص ما عادتش عايزه تلبس مايوه في الساحل بقى بقى بقت بقت دماغها لفت بتسمع ناس غريبه بقى عارف لما ينتشر المعصيه حتى ان بقت الطاعه والعفه والحياء والصلاه وحق الله بقى ده اللي غريب هو بني اسرائيل بقى عاشوا هذه الفتره على الساحل فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في ابتلاء ممكن نفكر فيه كده ابتلاء غريب شوية لكنها سنة الله التي لا تحابي أحد ايه البلاء ده بلاء ان هم لما يجوا ي- يتسببوا للرزق بالحلال يبقى صعب يعني اسباب الرزق الحلال بقت صعبه هم قالوا احنا مش هنصطاد يوم الايه السبت وحرموا على انفسهم صيد السبت وربنا سبحانه وتعالى اقرهم على ذلك فبقى طول الاسبوع يجوا يصطادوا البحر ما فيش فيه سمك ساحل المراكب بتطلع والسفن بتطلع ما فيش فيه سمك كتير ويوم السبت اللي هو المفروض ان هما ما يصطادوش فيه السمك ماشي في الشارع سمك على وش الميه سمك بيلعب قال تعالى واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون يعني يعني ظاهرة شرعة يعني شيء شرع شيء م- ظاهر ويوم لا يثبتون لا تأتيهم واليوم اللي مش ثابت يحصل ايه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يبقى بلاء ضيق الرزق في الأسباب الحلال وسعة الرزق في الحرام ده امتحان امتحان هتدخل في السكة دي ولا مش هتدخل هتعامل بربا ولا مش هتعامل هتعامل بال... ب... ب... ب... هتحتكر ولا مش هتحتكر هتشتغل في الحرام ولا مش هتشتغل في الحرام اصل المجتمع كله كده يعني هتروح في الحرام لو كنت لوحدك هتروح في الحرام يا سيدي نبقى نكفر قياس يبقى منطقها كده يقول لك ما دام المجتمع كله حرام احنا ايه نعيش حرام وبعد كده نبقى ايه نتصدق قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا هنا يقول له في هنا مقدر محذوف أو في مقدر مفهوم إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يقول أن المجتمع انقسم إلى ثلاثة الآية ديت بتقول إن المجتمع ده انقسم إلى يعني الش- الش- المشهد الأولاني مشهد ناس مشهد ناس عايشة على الساحل بتصطاد وأسباب الرزق الحلال صعبة وأسباب الرزق الحرام سهلة بنو إسرائيل عملوا إيه؟ بنو إسرائيل رموا الشبك الجمعة وقال لك احنا مش ممكن نصطاد السبت السبت حرام وخدوا الشبك الحد اللي هو انتوا عايزين عايزين نلبس الحجاب اهي طرحه اهي حضرتك ما بقيت جسمك باين طرحه دي ولا مش طرحه متعلمين يا بتوع المدارس اللي هو انت عايزني اقول لك اتعاملش بربا خلاص مش ربا نسميها فايده ونسميه عقد اسلامي عايزها نقضيها يا جماعه بلاش نتحايل على الشارع الحلال حلال والحرام حرام والمشبه مشبه لا يعلمه كثير من الناس فما يحصل بنو اسرائيل بداوا يتحايلوا على الشارع يتحايلوا على الشارع وفاكرين نفسهم اذكياء المشكله في دي اللي هو فاكر نفسه ان هو الافهم والاعلم شايف نفسه الاذكى يعني متخيل ان هو إيه- إيه- ان ان هو مش هيتكشف متناسي ان الله بكل شيء عليم وان الله يعلم عارف لا تزكى انفسكم هو اعلم ومن اتقى ربنا بيقول لك انت مش محتاج انك تقول انا وانا وانا هو اعلم من دي جوه قلبك في ايه اذا كان في قلبك تقوى فالله يعلمها بنو اسرائيل لما عملوا ده المجتمع انقسم ثلاثه ودي الآية اللي بعدها يبقى ده أول حاجة إن هم فسقوا تاني حاجة امتحنوا لما فسقوا هل وقفت وقف البلاء عند هذا الامتحان؟ لا لم يقف البلاء عند الامتحان ده أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المجتمع استمر فيما هو فيه البلاء بتعديق الرزق او ضيق اسباب الرزق الحلال خلى الناس تاخد خطوه اخرى ايه الخطوه الاخرى انه يتحايل على الشارع كان ممكن يتوب ويستغفر كان ممكن يسال ويفكر كان ممكن يتدبر ويراجع نفسه كان ممكن يلجا الى الله ويطلب من الرزاق ان يرزقه كان ممكن يتسبب باسباب الطاعه واسباب الخير حتى يرزق وحتى يفتح له وربنا سبحانه وتعالى وعد استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين كان ممكن يتسبب بأسباب الطاعة كان ممكن يفتقر إلى الله كان ممكن يصل رحمه من أراد أن يبسط له في رزقه وأن يوسع له في أثره فليصل رحمه كان ممكن يقف يصلي وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لنسالك رزقا نحن نرزقك كان ممكن يتسبب باسباب الخير حتى يرزق لكن هو عمل ايه قرر انه يكمل كمل ان هو تحايل على الشرع فانقسم المجتمع الى ثلاثه مجتمع قال لك يا عمي احنا هنرمي الشبك الجمعه ونيه وناخده لحد واحنا كده ما عملناش حاجه غلط في ناس معدي معديين قال لك يا عم احنا ما ينفعش نعمل كده ده تحايل طب ممكن نقول لهم لا انا ما اقولش لحد انا غلبان ما اعرفش اقول وقالت طائفه لا تفعلوا هذا فهذا حرام فبقى في جزء من المجتمع بيعملوا التحايل على الشرع والمعصيه وجزء من مشت- من مجتمع حزب الكنبه ساكت وجزء من المجتمع بينهى عن المنكر يتكلم الجزء اللي بيتكلم ده انا قلت لك ان المعصيه بقت ايه بقت مستقره ومستمره وبقت هي المنتشره حتى انها اصبحت عند كثير من الناس هي الاصل الجزء اللي بيتكلم ده فوجئ ان في ناس بتقول له الناس دي مفيش فيها فايده ما تكلمهاش الناس دي راحه في ستين مصيبه واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا بقول له انت رايح تكلم فلان ليه فلان ده رايح في ستين مصيبه فلان ده ضايع الطبيعي ان اللي بيامر بالمعروف وانا عن المنكر اللي بدعو الى الله محتاج حد يشجعه محتاج يقول له شكرا استمر انت انسان كويس كمل لكن فوجئ ان واحد بيقول له وبيقول له كله بالقانون اهو كله بالكلام كله بالحجه بيقول له انت بتكلم الناس دي ليه الناس دي مفيش فيها امل اصلا الناس دي بعد اللي عملته ما عادش فيها امل لما تعظون قوما الله مهلكهم بيقول له انت ليه بتعظ واحد ربنا انزل عليه الهلاك اصلا ويعذبهم في الآخرة وكأن الذي عصى الله في الدنيا ليس مخاطب بالتوبة الكلام ده غلط الكل مخاطب بالتوبة والكل مخاطب بالعودة والكل مخاطب بالإيمان الكبير والصغير العالم والجاهل التقي والفاسق الكل مخاطب بالدعوة فعانى أهل الدعوة من شيئين من انتشار المعصية وده شيء مؤلم على صاحب الرسالة وعانى صاحب الدعوة من شيء آخر هو إنكار الساكتين يعني أنت لو جيت تتكلم معايا وكمان مش عاجبك إن أنا بتكلم قال له بص بص الكلام ده مفيش فيه نتيجة الناس دي ما عادش فيها حق ما عادش فيها أمل لكن ربنا سبحانه وتعالى سجل رد هؤلاء قال ايه قالوا معذرة إلى ربكم قال له أنا بدعو إلى الله عشان لما أقابل ربنا يسألني أقول له يا رب أنا بلغت عشان أنا ربنا يسألني أنت بلغت ولا ما بلغتش هيسألك عن محيطك كل واحد هيتسأل عن محيط اللي حواليه هيتسأل انت كلمت ولا ما اتكلمتش انت مالكش انك انت الناس التزمت ولا ما التزمتش او نفذت او ما نفذتش او اقتربت او ما اقتربتش لكن انت هتسال عن البلاغ ان عليك الا البلاغ قم فانذر بعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هو حر هو اللي بيختار لكن انت عليك انك تقول له الصح كذا والغلط كذا قالوا معذرة إلى ربكم يعني نفعل ذلك إعذارا إلى الله ويا جماعه دي نيه مهمه جدا في الدعوه الى الله اللي بيشتغل في الدعوه بلاش يبقى بلاش يبقى عنده روح استعلاء بلاش يبقى حاسس ان هو اعلى من الناس لان الحقيقه ان دي مش حقيقه انت ممكن يكون اللي انت بتدعوه ده يسبقك الى الله سبحانه وتعالى وممكن تكون انت بتدعوه لشيء هو غافل عنه وهو سبقك في ابواب تانية اخرى فانت تحتاج الى الدعوه يعني انت بتتكلم عشان انت اللي محتاج اكتر منه هو محتاج انت اللي محتاج الثواب انت اللي محتاج تتقرب الى الله انت اللي محتاج تعتذر الى الله انك بلغت دينه قالوا معذره الى ربكم والحاجه الثانيه ولعلهم يتقون يقولوا اهل الدعوه أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق يعني هو ده واحد بيتحايل على الشرع ده واحد اصلا لما تحايل ما نزلش بلاقي ال- ال- ديك الرزق الحلال ده الا بالايه كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون الى لما استمرأوا المعاصي ويفسقون فعل مضارع يدل على التردد والاستمرار ده ناس م... مست... ب... ب... يعني استم... مستمره استمرار اللي هو نزل بلاء ما نزلش بلاء هم مستمرين هنا ربنا سبحانه وتعالى رصد قول الايه اهل الدعوه معزية إلى ربكم ولعلهم يتقون ثم نزل بلاء قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بيقول لما الأمر الناس تناست كلام الدعاء طال عليهم الأمد والدعاء هبطوا فلما نسوا ما ذكروا به يعني لما طال الامد وهل النسيان هنا نسيان يحاسب عليه الانسان ولا نسيان شيء غصب عنك يحاسب عليه الانسان في نسيان انت محاسب عليه المقصود انك لم تتسبب الاسباب التي التي تجعلك تذكر الشيء وفي نسيان خلاص مكتوب على